اهلا بيكم في بودكاست نقطة ومن اول السطر انا رضوى موسى هكون معاكم كل اسبوع من خلال صفحة جديدة مع ضيف او ضيفة جداد هيتكلموا فيها عن محطات مهمة في حياتهم صفحات بيحبوها وصفحات قفلوها وصفحات يمكن لسه ما اتكتبتش انا في العادي ببقى محضره اسئلتي وكاتباها بقى في الورقه بتاعتي ومستعده لل conversation المره دي ولا اي حاجه سايبه الورقه فاضيه علشان انا متحمسه جدا للمناقشه دي مع ضيفي النهارده الدكتور وال coach خالد ديوان خالد ديوان ازيك الحمد لله thank you رضوى so much for having me انا قعدت افكر كده ازاي introduce you وبعدين حسيت ال title فيه حاجات كتيره جدا فقلت لا انا عايزاك انت اللي تقدم نفسك تقدم نفسك ازاي مين خالد ديوان والله انا لو انا قلت ك ك ك career wise هقول I'm a functional medicine practitioner يعني آه، اخصائي طب وظيفي آه، فكره الطب الوظيفي ان انا بساعد الناس ان احنا نحل المشاكل الصحيه الجسديه والنفسيه من الجذور بتاعتها يعني آه، لما حد يكون بيشتكي مثلا من ضغط عالي او صداع او آه، زياده في الوزن او اي مشاكل صحيه ان احنا بنشوف جذورها جايه منين سايكولوجي بقى على آه، الجسم محتاج ايه فيتامينات على النوم على التمرين على الاكل كل حاجه بنعملها using science based عشان الشخص يعرف يعيش احسن حياه صحيه ممكنه وال functional medicine ده او الطب الوظيفي اسمه صح كده الطب الوظيفي ده ب- بدأ يشتهر في العالم العربي شويه مؤخرا يعني هو معروف قوي في ال west ويمكن هو الموضوع ده relatable ليا شويه انا بس انا ال- ببقى حابه قوي اعرف مش بس لما يجي لي صداع اخد حبايه واسكن الصداع وخلاص بس هو جالي ليه او اعرف ازاي اتجنبه هل ده حاجه بدأت يبقى فيها وعي اكتر كده في ال- في المجتمعات بتاعتنا شويه يعني ع- في ناس بتبقى اه بتدور specifically على ال functional medicine اكتر بتزيد وفي ناس بتقول لا انا عايزه اللي انت بتعمله ده اللي هو النفسيه مع الجسديه اللي هو انا عايزه حد يمسك لي كل اللي بيحصل معايا ويظبط لي حياتي ففي فالطلب على الحته دي بقى موجود whether كان باسم ال functional medicine او باسم ال concept ده اللي هو انا عايزه نفسيتي تكون محطوطه في ال- في الحسبان إيه، حد ياخدني كده شاكب راكب كل حاجه ال lifestyle بتاعتي تتظبط عايزه ولا عايز يعني اكتر بيبقوا ستات ولا رجاله actually 80% بنات طب ما دي percentage قليلة قوي للرجالة ليه 20% بس من الرجالة اللي مركزين في ان ده موضوع مهم على فكره سؤال very very very very very good الرجاله بت بتستصعب بتستصعب I think asking for help I think asking for help is بيجي بالعافيه لان فيها vulnerability والا لو حد بيجي لي اللي هو حاسس ب dominance يعني اللي هو انا كده كده انا تمام ظبط لي فورمتي يعني كده بتبقى كده او بس في طبعا انا بشوف ال ال لا ال ال الرجاله اللي هو لا open و honest وبيتكلم على ال vulnerabilities okay يعني بلاقي ده بس مش كتير فلكن ال ال الرجاله I think asking for help is is somehow challenge وبعدين كان ايه الراجل معروف كده ان هو عادي كده يبقى طلعان عينه يعني it's it's okay normally ان هو يبقى بينحت في الصخر ده ال default ان هو تبقى تعبان وقرفان وما تشتكيش ليه؟
I think ال bullying برضو ليه عامل يعني برضو انا I think about it لان في ناس كتير في مد- فدا- في مدارس كان بيحصل لها bullying بسبب their vulnerabilities آه، انا كنت مدرسه كلها اولاد يعني احنا احنا اربع اولاد اخوات وكنت ساكن في منطقه مش شعبيه بس almost شعبيه آه، في اسكندريه وال- آه، وكمان مدرستي كانت كلها اولاد ف... فكان كلها worse لو ما كنتش جامد وفاهم بتعمل ايه هتتاكل فهي كانت survival يعني كان كان دايما سرفايفل انت كخالد ارجع لي بقى لحتة وانت صغير اربع اخوات كده وفي حي بسيط في اسكندرية ومدرسة ولاد بس ازاي خالد ده كبر واصبح مهتم ان هو يبقى بيهتم بالجذور بتاعة الحاجة اللي ممكن تكون بالنسبة لي مشكلة لدرجة إن هو يبقى دكتور في الطب الوظيفي.
أنا عِشت أنا حياتي يمكن متقسّمة ل3 or 4 parts I think. أنا عِشت أول لحد يمكن وأنا في جامعة، لحد سَنة أولى جامعة، أنا مش عارف أنا عايز إيه في الحياة، يعني تايه. تايه والمهم إن أنا ما باورّيش أي ذرّة vulnerability في حياتي. بس كان دايمًا كنت حاسس من جوّايا إن أنا إنسان ضعيف، إنسان ضايع، إنسان مش فاهم حاجة، يعني كنت رؤيتي لنَفْسي كانت سيئة جدًا، جدًا، جدًا، جدًا. وon the surface trying to just إيه make يعني اليوم بس يخلص، الحياة تعدّي. and then كنت بالعب كنت بالعب rugby رياضة، ودي برضه كان على toxic يعني أنا كنت عايز ألعب أي حاجة فيها إيه، عنف وكده برضه just تقوّي الحتّة دي جوّايا. فكنت بالعب rugby وبعدين وأنا بالعب rugby جالي إصابة، ففي الإصابة دي آآ حد صاحبي قال لي: "تعالَ الgym هاضبّطك وهترجع تاني الملعب إيه وَحْش." فرُحت الgym، دخلت عالم ه الgym I got hooked. يعني وأنا كنت ساعتها في طِب أسنان، كنت already دخلت الج في تانية جامعة أو حاجة كده. دخلت الgym ما قدرتش أمسك نَفْسي، رُحت جاي ابتديت أstudy آآ ال fitness training بديت بقيت كنت من الناس الأوائل أوي اللي certified fitness trainer وبعدين الموضوع بدأ يسحلني جامد أوي من كتر ال ال الpassion. حسّيت إن أنا باعمل حاجة ليها لازمة، بتفرق في حياة الناس. I think إن أنا برضه عشان أبويا وأمي دكاترة، فحتّة الgiving أو doing something purposeful أو كده I think كانت implanted عندي. فبعدين فبقيت بقى قُلت طَب أنا إزاي يبقى لي لازمة كبني آدم، لإن أنا حاسس إن أنا في طِب أسنان ما ليش لازمة. فأنا إزاي يبقى أنا ال ال ليّا لازمة من الحتّة اللي أنا I'm passionate about. هي جات يعني ما فكّرتش فيها أوي كده، بس هي جات سبحان الله يعني بال بالصُدفة. ف فالpassion فضلت أمشي ورا الpassion أنا just م آآ من من fitness training لnutrition لsports nutrition ها، ها، ها وباشتغل مع الناس. فكل لمّا آ دايمًا كنت باحس لمّا أقعد مع حد مهما بانصحه باحس إن إحنا we didn't connect we didn't meet في حتّة أنا والشخص ما حسّيناش بconnection. دايمًا أحس إن something is missing. ال ف فبدأت آآ ف فالtraining للnutrition بعد كده ال الfunctional medicine دخلت بقى الfunctional medicine وcertified فيها. كل ده أنا نِفْسي أوصل لحاجة أنا حتّى مش قادر أحطّها into words بس I'm trying to search for something. fast forward آآ كنت آآ ب بادرس course عن الtrauma آآ جالي بالصُدفة، قُلت أنا عايز أدرس الtrauma والpsychology والحتّة دي. الcourse ده آآ من كتر الترومات اللي فيه اكتشفت إن أنا يعني الcourse ده متقسّم modules كده trauma على الabandonment، الneglect المش عارف كده، ت، ت، ت. لقيت إن أنا traumatized فيهم كلّهم. فالcourse ده جاب لي trauma. يعني هو نَفْسه من لمّا عرفت كَم الtrauma دي راح جاي لي جاي لي trauma منّه. يعني أنا جالي trauma من ال كَم ال إن أنا ما لقيتش أنا ضا أنا ضايع ليه، لإن أنا اكتشفت إن كل حاجة في حياتي that I know of إن ده خالد كانت coping behavior.
بس دي حاجة مخيفة جدًا. يعني إحنا دلوقتي عايشين في عالم بيقول لنا حِلّوا الtraumas وتصالحوا مع الinner child وبقى في تركيز كبير أوي على جيلنا إحنا، جيل السبعينات والتمانينات دول إن إحنا إيه، نصلّح ومش عارفة إيه وكده. بس the fact إن أنت توصل إن أنت مرّة واحدة تتخض من كمية الtrauma اللي عندك، اتعاملت مع الخضّة دي إزاي؟ يعني أس يعني how where did you begin بدأت منين؟
أنا رُحت جاي أول حاجة حصلت لي، أنا جالي أنا جالي ان يعني انهيار. بدأت أحس إن أنا ما خلاص أنا أنا داخل في حتّة آآ ما عنديش ح مش عارف حتّى أجيب الكلام اللي يشرحها ولكن أنا فاكر العُمق بتاعها آآ إن أنا فهمت يعني إيه someone might lose their mind. يعني أنا في الوقت ده فهمت يعني إيه بجد، لإن أنا فاكر إن أنا بدأت أجريف وأعيّط my خلاص my my خلاص عقلي. أنا خلاص I'm I'm so overwhelmed أنا مش عارف أنا مين، أنا باعمل إيه، أنا مش عارف أتعامل مع حد، مش عارف أكلّم حد، أنا أنا في حتّة كده مش فاهم هي إيه. فبالصُدفة افتكرت إن I know a therapist فكلّمت الtherapist وقُلت لها آآ الحقيني، الحقيني أنا ما أعرفش إيه ده، مع إن أنا لسّه من قبلها كنت ببُولي الtherapist. يعني psychology وأعرف يعني أنا كنت في الحتّة دي. I was that الناحية التانية ف مليون في المِيّة. تمام يعني. سايكولوجي ايه وبتاع ده الكلام ده بتاع فما فما صدقتش يعني يعني فطبعا ضربت في وشي ات humbled مي بيج تايم فالوقت ده آه، دي قصة آه، هي painful might be painful to some people و triggering to some people بس it hugely shifted my direction في حياتي وهي ان انا الفترة دي م- لما قعدت مع ال therapist انا عندي abandonment trauma إيه ورحت قابلت ال therapist وقعدت اتكلم اتكلم اتكلم اتكلم اتكلم وبعدين قالت لي تمام ال session خلصت see you next week يا نهار اسود انت مش هينفع تسيبي سيبيني كده انا انا ضايع قوي وفضيت أنا قوي طب مش ضايع.
هتلمني محدش هيجي يلم بعدين بالظبط طب لم اي حاجه فسلام عليكم وقفلت ال meeting كنا كان اونلاين هنا ساعتها انا كنت ه commit suicide خلاص ان انا هنا كنت آه، ان ان ان deliberately خلاص حسيت ان انا هكمل هعمل ايه انا ايه ده اللي انا فيه ده اصلا و... ومن النقطه دي آه، حتى انا كنت آه، once I mentioned it before ان انا ال- the only thing prevented me ان ده يحصل كان ان انا افتكرت ان انا عندي ابن ربنا فكرني وراني وشه آه، وانا ب reflect في الموضوع ده وكنت بفكر seriously فقلت خلاص I'll give it uh, I'll give it another chance يا انا يا ال- يا القصه دي and then كانت نيتي ان انا لم طلعت من الموضوع ده اللي هشوفه في حياتي في الحته دي مش هسيبه واعرف ازاي اخد بايده براها لو انا طلعت and then بدات اكمل في ال therapy it, it helped to some extent بس اللي really helped me ان انا بدات بقى آه، ادرس آه، علم نفس بدات ادرس آه، بدات اقرا بدات بقى افهم البيولوجي بدات بقى ادرس بعمق ازاي ال physical health ممكن ي affect ال mental health something that I control ال exercise ال sun exposure النوم المظبوط الاكل المظبوط ال vitamins ال minerals زي الحاجات دي بتفرق قوي في الصحه النفسيه وازاي ان ايه ال supplements اللي تاخدها عشان ت regulate ال mood بتاعك وازاي تت- تت- ازاي تت- تتحكم في الموضوع biologically وبعدين بقى واحده واحده بدات اخش بقى في ال في ال في ال courses ال advanced بتاعت بقى ال traumas بقى افهم بقى علم النفس بقى من من بطنه يعني انت يا خالد وصلت لمرحلة آه، حرفيا كنت actively thinking ان انت تنهي حياتك yes yes yes مليون في المية وبدأت تفكر في طرق وفي اساليب وفي حاجات كده ازاي يعني انا كنت أنا اللحظه دي انا كنت باصص على العماره يعني كان مكتبي هنا باب مكتبي والعماره اهي ودي العماره اللي انا كنت am am planning عليها and then لان خلي بالك برضو لو احنا رجعنا للكلام لان انا بالنسبه انا كده مش راجل انت فاهم؟ برضو يعني انا كده احساس ان انا الخوف ال anxiety الرعب البارانويا او بار او ان انا كاني م- في في am prone انا مش عارف أ- مش عارف ا regulate نفسي ومش عارف مين هيفهمني انا مش عارف انا بعمل انا ايه ومين وبعمل ايه مش فاهم حاجه حالة من التوهان الفظيعة اه طبعا ضياع يعني ف... ف ولكن سبحان الله it was rebirth فانا بصيت على العماره كده وانا مش هنسى ان صوره ابني موسى أن- جت جت في وشي كده شفتها وبعدين رحت جاي مشفت عيني على باب المكتب وبصيت عليه وقلت I'm going to start من من- all over هبتديها بقى من الاول يا انا بقى يا القصه دي
لما بتفتكر اللحظة دي اللي هو يعني هنسميها روك بوتم بالنسبة لك كنا في حتة مش حلوة خالص بتحاول تتخيل مثلا انا ازاي وصلت هنا يعني ايه كمية الحاجات اللي فضلت تتراكم على بعض تتراكم على بعض وانا مطنش وانا مكبر وانا مش مجمع حجمها لدرجة ان انا اوصل ان انا مرة واحدة انفجر بالطريقة دي ازاي بتشوفها في اللي قدامك عشان تنقذه قبل ما يوصل للمرحلة دي بتبقى شايف ايه في الرجالة اكتر إيه، انا انا كان آم، انا بالنسبه لي لا، انا انا فكرت فيها انا كان في دايما ايتين ب- ب- ب- في بالي طول عمري وهي ايه آه، واصطنعتك لنفسي ولا تصنع على عيني انا كنت دايما ببص للحاجات دي ان هي ان هي هت هت هت هتشكلني بطريقه that I can actually move الحاجه دي forward آه، ولما برجع بريفلكت بقول ان انا مفيش حاجه غير ربنا هو اللي انقذني من الحته دي وانا بستودع كل حاجه بعملها بقدر المستطاع ان هي تبقى لوجه الله بقدر المستطاع اكيد باخد بقبض فلوس وبشتغل عشان اكل العيش الكلام ده كله كده كده اساسي وانا بني ادم عادي وبيس بس I mean إن أنا دايما في بالي أقول إن شاء الله يكون ده أقدر أنقله لخدمة ال ال الناس يا رب أكون فاسل فأنا بقى لما باجي بتكلم مع آه، رجالة في الحتت دي أول حاجة لازم أكون very sensitive ان انا ا give them space they feel safe ان هم يبقوا نفسهم دي اول ده لازم اعمل كده يبقى complete space دي اول حاجه الحاجه التانية لما باجي بشتغل معاهم مش بشتغل ال doctor client انا بشتغل صباح الفل مساء الفل حبيب قلبي تعالى هنا اقعد لو هنتكلم يعني طبعا بالفاظ ولا حاجه مش I'm not supporting this بس يعني مين اللي بتكلم براحتنا احنا قاعدين مع بعض على قهوه بندردش صباح الفل وايه مشكلتك انا هنظبطها و... والحاجه التانية ان لما يحس ان هو محرج انا ممكن اقدم وان انا أ dis... ا disclose ان انا افهم ان انا ان انا حصل معايا واحد اتنين تلاته انت بتهيئ ال mood العام ان هو يبقى مرتاح قوي واخد راحته قوي بحيث ان هو ما يبقاش فيه ال tension بتاعه الميعاد يعني ال appointment بالظبط ان هو ما يكونش بيحاول يبقى حاجه غير هو ما بنخبيش بقى على بعض ونغطي الرجاله بتخبي كتير ها آه، مش بي م- م- الا مع their closest friends يمكن فعلا اصل انا بحس ان احنا كستات اول ما بشوف صاحبتي دي اقعدي بقى لما احكي لك اسكتي على التفاصيل الرجاله بتقعد مع بعض وبتبقى اللي هو ايه تمام يا باشا اه لا، انا زي الفل وهو يومه مش تمام خالص بت- بتفضفضوا لبعض زينا يعني بتقعدوا كده تحكوا يومكم وايه الضغط اللي كان عندكم و و و آه، انا ف- اعتقد اعتقد اعتقد واصحابي بقى هم اللي لو اللي هي هياكدوا هذه المعلومه I step by step started normalizing ان انا احكي مشاكلي واقول عادي انا هنا وكنت هعيط وعيطت هنا وبتاع الموضوع كان صعب يعني عادي العياط ده سهل ان انتوا تقولوا ان انتوا عيطتوا او ان انتوا تعيطوا اصلا يعني بتبقى بحت يعني مع بس قيمتها تقيله يعني لو قلت هنا الحته دي مثلا دمعت عيط يعني دي حاجه very significant ليه ليه الدموع صعبه قوي كده على الرجاله الشرقيين اصل هي فيها wounds depending طبعا على الريزن بس هو فيها wounds آه لو هو هيعيط في حاجه غير ال context غير غير مثلا حد اتوفى مثلا فاهمه يعني حاجه obviously ان هو it's okay okay هنا بس هو لو عيط مثلا في therapy او عيط في في قعده او اتاثر آه لان هو اصلا ب- probably بيبقى suppressing الحتت يعني ال accessibility الحتت الحساسه دي اصلا already تبقى blocked sometimes هو بيبقى مش يعني عايش be more of be push through performing عن ان هو قاعد in in attuned لمشاعره فهو بيزوق وبيتعامل بس ما بيقعدش ي- يسمع ايه اللي بيحصل جواه يعني انا مثلا من ال... أو- انا في اوقات كتير كنت عيطت ما حدش يعرف ان أنا- يعني كان لوحدي مثلا فبرضه you never know انا برضه ممكن يكون هما بيعيطوا بس لوحدهم وجهة نظر حلوة قوي ان انا لما يمكن بقى انا بحكم على ال- اللي انا شفته قدامي ان انا ممكن اشوف راجل بيجي يتأثر وبعد كده تلاقي رد فعله مرة واحدة لا لا لا لا لا لا كأنه بيطردها او مثلا واحد يروح كاتم مناخيره او يقفل بقه او وشه او يعني كأنه بي gain composure علشان ما اطلعش عشان اظبط حالي بسرعة بس انت عندك وجهة نظر يعني هي ممكن تكون بتحصل لوحديهم وفي برضه point تانية جت في بالي ان معظم معظم الله اعلم انا برضه مش بملي الموضوع آه، آه، في طبعا differences كتير آه، ان ان في رجاله بتبقى مراتاتهم زي بناتهم بيعاملوهم زي بناتهم في رجاله كتير بتبقى مراته معتبرها بنته كانها بنته يعني بالنسبه له كده هي زي بنتي ب take care over في ال- في كذا الأب- الأم- في انماط زي دي كتير يعني في زي بنته في زي امه في حاجات كده فبيبقى protective اكتر يعني اه ليها فمش هوري مش هقعد قدام بنتي مثلا يعني بالنسبه لعقله الباطن اه فانا عايزه افضل قوي وجامد ما تهزش قدامها بالظبط ابقى ظهرها سندها انا بتاعي هي مطمنه وانا موجوده ما ينفعش تشوفني ضعيف for example فدي برضو من الحاجات اللي هو مش هيقدر ي share vulnerability انه هيشيل هم ان هي هتشيل همه فمش هعمل كده طب هي تشيل همه وهو يشيل همها و- وهو شايل همها طب هو بقى حقه فين يعني خليني اسالها لك كده ايه هي في وجهة نظرك حقوق الراجل المهدرة اللي هو ما يعرفهاش بس انا انا هتكلم انا عاي- انا قبل ما اقول آه، برضو هتلاقي العكس انا ما اعرفش انا I don't think ان toxic relationships is gender dependent او gender related لان انا اللي هقوله ده في ال absolute opposite نفس ال opposite على طول يعني هتلاقي البنات بتقول الكلام ده هي مش رجاله وستات هي شخصيات اعتقد هي حته ان انت حته ان لا يباح إن النكد انك انت على طول تعيش في نكد يعني normalizing ان الراجل مش طايق بيته ومش طايق نفسه وملوش space ومخنوق و... ومضغوط و pressure pressure pressure وهو الرجاله كده I think الراجل ليه حق ان هو يرتاح هنا ناس كتير ممكن تقول انا جوزي اصلا مرتاح وانا شايل الليله كلها في العكس عشان كده بقول ان مش not necessarily gender specific بس الراجل ليه حق ان هو يرتاح الراحه دي مش معناها ان هو بيقلل من مراته يعني في care فهو حته طول ما هو في الموده والرحمه زي ما القران قال I think وسكن يعني كلمه السكن دي كلمه كبيره جدا السكن دي سكينه في امان فكام حد مش بيحس بامان كام حد بيبقى very defensive في بيته عشان يحمي نفسه كام حد عايش في خطر في بيته كم حد مش عارف يبقى هو في بيته كم حد مين اللي حاسس بامان في بيته مين حاسس ان بيته ده بيت إيه إيه إيه مصدر امان و actually الطرفين يكونوا حاسين بكده فالامان I think السكينه الموده التفاهم التفاهم واللي هو I think ان هو يبقى فيه alignment وانا شايف ان حاجه مهمه تانية ان الاتنين لازم ياخدوا بالهم من نفسهم يعني محدش يتبنى التاني يعني كده كده محتاجين يفضوا عشان لما يتقابلوا يكونوا ما يحطوش برضو بردن على بعض ويقول لك بص انا قلت لهم مش بيعمل ما انا دلدق فيه وهو مش مستحمل او العكس ما هو في انا وانت والعلاقه فانا عشان انا وانت نعرف ندي العلاقه لازم كل واحد فينا يعرف يدي نفسه برافو عليك لان برضو الحته دي يا رضوى حته ال control which is horrible ان انا وانت والعلاقه هو في ناس كتير ما بتشوفش كده في ناس بتقول انا هبلع الاخر فاهم قصدي بلع الاخر دي مصيبه مصيبه والمشكله ان ظهرت في يمكن جيلنا وكانت probably مقبوله في الجيل اللي قبلنا لان مشكله ان ناس كتير بتبقى في علاقه very controlling very demanding وبيقتل روح ال partner ما انا عايزه ارجع بقى معاك للحته دي انت قلت كلمه حلوه قوي وهي السكينه وقلت حته حلوه قوي وهي البيت البيت المفروض انه يبقى المكان اللي احنا وي كانت ويت ان اليوم يخلص عشان نرجع له عشان اقعد وارتاح والبيت ده كده ياخدني في حضنه واقعد بقى ونتكلم مع بعض ونفضي اليوم نفضي اليوم يعني نفضي اليوم بره نفضيه في البيت احساس ان في رجاله البيت ده بالنسبة لها بيت الرعب بيت الرعب ياه لا طب اشرح لي أكتر لا في في بيت الرعب لأن في مشكلة إن لو حد متجوز حد يعني عنده مثلا personality disorder for example narcissist borderline whatever in naming بيبقى مرعوب لأن في part في بني في نوع من البشر بيضربوا أعصاب ال partner هبوظ اعصابك فانت تبقى مش, مش على بعضك بيجيلك في الحته اللي بتوجعك او بالظبط كل ما تبقى vulnerable يضرب كل ما تبقى vulnerable يضرب بحيث ان هو لو ضربك انت كده خلاص you're controlled فده بيخلي الشخص اعصابه تلفه فبيبقى بقى م panic كده paranoid كده تحس ان ال anxiety او لما بيجي يسمع مثلا ان هو راجع البيت تلاقي ضربات قلبه كانه traumatized راجع ل trauma ففي ناس كتير البيت بيبقى traumatic environment للاسف هل بس هي دي الحالة الوحيدة اللي ممكن يبقى البيت traumatic ex- ولا ممكن تبقى بسبب ان مفيش ما بينهم تفاهم مثلا او ان هما الاتنين مفيش ما بينهم وضوح يعني مش شرط ان انت شايف ان هو يكون دايما السبب في ان واحد بيضايق التاني ولا ممكن ان هما مجرد ان هما مش مبسوطين مع بعض برافو عليكي برضو في الحتة دي انا لسه كنت بتكلم برضو مع حد كنت بقول ليه culture of احنا الاتنين مش متفقين او مش مبسوطين you know let's see what's best for us بس هي قصه اكبر يعني كمان اختيار ال partner بيبقى مثلا الراجل usually بشبه الام والعكس الست تبقى شايفه زي الاب وبيبقى متخيل ان فبيختار نفس ال part نفس الشكل و imagining ان ال... ان هو هيعمل عكس الاب مثلا او ان هي تعمل عكس الاب آه، آه، sorry ان هو هيعمل عكس الاب او كده او ال- الراجل واحده هتعمل العكس ففي الاثنين داخلين بي... بي... بي... عندهم احتياجات ومستنيينها من التاني ما لقيتهاش هبتدي هتعامل فتلاقي ممكن الاثنين كانوا طفلين عايشين مع بعض ف ال- ال- ال- لو انا قلت ايه مشاكل الجواز من وجهه نظري البسيطه I'm not marriage counselor يعني بس انا لو قلت من وجهه نظري I believe is للاسف بتلاقي حد usually withdrawn وحد بيجري وراه يعني حد مثلا او او ده sometimes a pattern تلاقي واحد مش موجود والتاني بيدور عليه واللي هو usually بيقول لك ان ده عنده مثلا ال anxious attachment وده عنده avoidant مثلا attachment اه اللي هو ما أنت- انت تقف اهدي عليا انا ما- ما- مش بحب اللزقه مثلا وهو انت بقى- انت مش قريب انف فتبتدي تنتقد عشان عايزه يقرب فهو يبتدي يبعد عشان مش عايز الحوار ده فتلاقي الاتنين انفصل انت اتكلمت كتير على حتة الجواز والاختلافات الكتيرة بحكم ان انت بدأت تدرس وتسمع القصص إيه اللي ممكن يكون بيسبب بعد او لدرجة لمرحلة الانفصال وللأسف احنا شايفين انفصال كتير الفترة اللي فاتت بيحصل انا ما بسمعش الحقيقة غير من ناحية الستات يعني اسمع هي اتطلقت ليه انفصلت ليه وبحكم اصحابي يعني عمري ما بتكلم مع اصحابي الولاد في الموضوع ده بس كيوريوس اني اعرف هل قرار الانفصال او الطلاق سهل على الراجل أه بصي انا كنت آه، مره كنت بتكلم مع حد وقال آه، وهو آه، كان يعني حد خبير في ال- في العلاقات وقال ال- ال- الجو- ال part اللي بي suffer بيتعذب هو اللي بي care الشخص اللي هو بي care على الطفل الاطفال لو في اطفال اللي اللي, اللي بي care على ال par ال partner اللي قلبه على الناحيه التانية على ال part يعني هو ده اللي بيتعب فلو في الحاله دي آه، الراجل كان هو اللي actually قلبه على البيت وعايز يبني بيت وعايز يامن البيت وعايز ي- وفي ولاد وعايزهم احسن حاجه ليهم و... ومش مرتاح في بيته وعامل اللي عليه و- من وجهه نظره وال part التاني ما مثلا ما بيرحمش ان ان يعني بي- ان ان كلام العامه فهو ال- الراجل بيبقى خلاص ه- يعني هيموت يعني انا سمعتها كتير ان انا انا هنام هصحى مش هتلاقوني يعني انا طب اللي هو انتوا اللي هو انت لو يعني انا سمعتها كتير اللي هو لو انت ه- انت كده هت ممكن تموت انت المفروض تبقي عايزاني اعيش لو عايزه افضل ا provide it doesn't make sense ان كم ال pressure ده انا هموت وفعلا بيبقوا بيك... وفي فعلا بي- اللي بينام ما بيصحاش يعني مين it is النكد والضغط وال pressure والمشكله الاعمق ان الراجل او ال... والش... الشخص اللي في الحته دي لان مش شرط يبقى راجل او ست قد ما هي شخصيه بيكون اصلا متربي مثلا ان هو مع اهل مثلا which is كان ساعتها normal ان هو محتاج ان هو ي- يثبت نفسه it's never good enough فلازم يفضل يعمل كذا لحد ما يحس ان هو enough فهو already واخد على ال- انه يحرق بنزين فلما ال part التاني مش بيحتوي ده يعني بي calm الشخص ده لا وخلاص وارتاح واهم كلمه من وجهه نظري في العلاقات كلمه consistently ال- لان ممكن حد يقول لك ما انا قلت كذا بس انت قلتها يوم و10 بوظت الدنيا قلتها يوم و10 بوظت الدنيا consistently انت الشخص ده consistently انت consistently بت ب- بتبقى آه، يعني ان ان بت support ال partner فالشخص بيوصل ان آه، يعني هو بيوصل لمرحله ان لو حد استفاد يعني من ال trait دي ف- فيه الشخص هيتحرق هينهار لان هو مهما بيعمل ال part التاني مش مكتفي فحاسس ان خلاص انا هموت اعمل ايه تاني عشان ابقى enough ولو انا بديك شوية وبوقف وبديك شوية وبوقف مش consistency فده مش كفاية ده illusion of of ده illusion ده ده manipulation انا بحس كمان ان الالتزام بحاجة مهما كان ايه هو القرار اللي احنا قررنا نلتزم بيه ده نوع من انواع تقييم النفس او يعني احترام النفس اللي هو انا لما بقول انا هعمل ده كل يوم او هبدأ اقول ده كل يوم لما actually بلتزم تبقى حاجة احتراما للكلمة اللي انا قلتها انا ايه رأيك في الموضوع ده ايوه طبعا ايوه طبعا يعني انا لو قلت ان احنا بعد كده اتفقنا على حاجه معينه طالما في إيه سي connection طالما ان احنا لما بنيجي نتفق على حاجه احنا تواصلنا خلاص ات- كانه عقد حصل حتى على المستوى الشخصي كمان لو أنا قررت أنا النهارده هاتمرن كل يوم، أ يعني أنا شايفة إن أنت عامل مثلًا challenge أنت بتنزّلها على Instagram صلاة الفجر يوميًا، آآ بقى لك كام يوم دلوقتي؟
115 الحمد لله.
حاسس الحمد لله ما شاء الله، بس أنا حاسس إن ممكن يكون إن أنا فكرة إن أنا التزمت بإن أنا باعمل حاجة كل يوم دي فرقت معاك فكرة الالتزام نفسه فرقت معاك personally؟
آه طبعًا، أنا أنا أنا أعتقد إن أنا شخص بيفكّر إن أنا عندي ADHD يعني ما الدنيا بايظة منّي خالص is clinically diagnosed يعني I have it آآ وأنا فأنا بافكّر إن أنا ما أقدرش أبقى perfect طول اليوم، ما أقدرش أبقى على طول كده، طَب أعمل إيه؟ فبدأت أفكّر على إيه أكبر عادات أدّيها focus هتجيب لي أكبر return on investment على my mental والphysical health فقُلت مثلًا أنا محتاج إن أنا أكون آآ باصحى الفجر، فصلاة الفجر دي آآ بت أكتر حاجة بتقرّبني من ربنا آآ ودي نعمة لحد يا رب يوم ما أموت تفضل موجودة يا رب، دي الوقت اللي أنا باحس إن أنا تواصلت مع ربنا وشُفت مُعجزات، فعلًا شُفت مُعجزات وشُفت حاجات لن أتحمّلها ever من غير الصلاة no way no way ف وفتحت لي الأذكار يعني هي بت فصلاة الفجر is a turning point into in my life.
والتزام، الالتزام بحاجة يوميًا بيفرق أوي في نفسية الشخص، إن أنا كل يوم ملتزم إن أنا باعمل نفس الحاجة في نفس الوقت بتفرق أوي.
بتدّي predictability والpredictability بت بتطمّن، يعني لمّا تبقى أنت عارف روتينك ماشي إزاي أنت بتطمّن، بتبقى خلاص it's predictable فبتبقى مرتاح، لكن لو حد لو حد ت ال ال الروتين is disturbed all over the place بيبقى حاسس إن هو على طول بpanic مش عارف إيه اللي هيحصل إمتى وإيه الدنيا فبيبقى حاسس إن هو مش مستقر، فالconsistency بتخلّي الشخص متطمّن، بعد فترة معيّنة بتطمّنك.
عايزة أرجع معاك لحتّة كده يا خالد كنت بتقول فيها دلوقتي ال المشاكل الصحية وكنت بتتكلّم في حتّة هزّتني أنا شوية بتقول في رجالة كتيرة من كتر الضغط ممكن تنام ما تقومش، إيه المشاكل الصحية اللي أنت شُفتها من مجالك اللي بتيجي للرجالة بسبب إن هُم مش واخدين حقوقهم في التعبير أو مش عارفين حقوقهم اليومية؟
بُصّي الtypical اللي هو اسمه metabolic syndrome typical اللي هو بييجي له ضغط، سُكّر، كوليسترول يضرب، آآ البطن تلاقيها قد ال2 متر من الدهون ال من ده من الstress يعني من ال يعني أكل وstress طبعًا، الbinge eating دايمًا تلاقي الرجالة يقول لك بُص هي دي الحاجة الحلال الوحيدة اللي تمام مثلًا وbinge eating هو بيبقى من كتر الهَم دي الحاجة الوحيدة اللي بتطبطب عليه.
يعني أنت أول ما راجل يخُش لك بالمواصفات دي، أول حاجة بتيجي في بالك تقول له بدل بدل ما تدّي له دوا ضغط وده وسُكّر تقول له مالك؟
ما هو بُصّي خلّي بالِك أنا ط أنا طبيب أسنان مش بشري، فأنا كده، كده ما ليش أكتب له د دكتور آآ كده، كده ما ليش إن أنا أكت أprescribe yet لو أنا جالي حد client شخص مثلًا 40 سَنة وعنده ضغطه عالي وسُكّر أو داخل على سُكّر وكوليستروله آآ بايظ والfatty liver والدنيا كده وعاداته الصحية ملوّشة ونومه بايظ وما بيتمرّنش والفيلم ده، لازم أصاحبه، يعني لازم إحنا الاتنين هنبقى أصحاب عشان إحنا هنمشي مشوار، فلازم يكون معاك في الحتّة دي إن إحنا مع بعض في الليلة دي لحد ما ترجع ب آآ to yourself فأول حاجة لو أنا لقيت الضغط عالي لدرجة مُقلقة لازم أحوّله لحد مثلًا بطنة أو قلب أعالج له الحاجات أو خ يخلّي الدكتور يكتب له الأدوية يمسّك يمسك لي بس الدنيا لحد ما أشتغل على الجدر، اللي هو النفسية والضغط النفسي، الفيتامينات، المعادن، الحركة، النوم، طق، طق، طق، طق، طق، فتلاقي ال خلاص الدوا بقى كتير عليه فيبتدي يسحب الدوا، يبتدي بقى ينزّل الدوا، الدوا، الدوا، تلاقي بقى ضغطه بقى ابتدى يوطى مش عارف إيه شيل الد يالّا روح للدكتور يغ يشيل لك الدوا ت ت ت ت ت ت يقوم طالع من الأدوية وابتدى يستعيد حياة صحية من أول وجديد، بس أنا دلوقتي بقى central في شغلي إن أنا لازم أشوف العلاقات، لازم.
ونسبة الاستجابة من الرجالة اللي بتيجي لك قد إيه؟ يعني إحنا قُلنا إن هُم almost 80% بيبقوا ستات هُم اللي عايزين ييجوا يحلّوا المشاكل من الجذور والرجالة 20%، طَب ال20% اللي بييجوا لك بقى قد إيه منهم بيستجيبوا إن هُم يقولوا طيب ماشي خلاص يعني ما ينفعش يعني دوا كوليسترول كده وتحل المشكلة لازم أنزل أروح ال gym بقى وأضبّط أكلي وبتاع، النسبة دي بقى إيه كويسة بتزيد مستجيبة؟
بُصّي أصل الن أصل ال ال اللي بي اللي بيفكّر كده اللي عايز حل immediate مش بييجي لي. يعني أنا ال يمكن كان زمان بس دلوقتي بقى معروف إن أنا اللي هييجي لي هيبقى إحنا هنغيّر ال lifestyle. فأنا فما بقيتش أشوف اللي عايز ده لإن هو على طول هيروح للدكتور آآ اللي هو الconventional medicine اللي هو هيروح ياخد الدوا ويروّح. يعني شغلي مش بيتماشى مع كُلّه. يعني في ناس بتبقى لأ، أنا مش عايز ما عنديش خُلق، مش عايز الكلام ده، أنا عايز أنجز. يعني هو ممكن يعمل كده وممكن لو هو لو هو عايز ينجز لأ، هاقول له خُد دوا، أنت لازم تاخد دوا، لإن بالعكس أنا بييجي لي ناس كتير مش عايزة تاخد دوا وأنا اللي باقول لهم محتاج دوا الفترة الأولى. وباروح للدكتور خُد الدوا الفترة الأولى لإن الموضوع خطر نه عشان يبقى مرتاحين وإحنا بنشتغل على الجذور.
إيه أصعب سؤال في بالك ممكن يتسأل للرجالة ما يعرفوش يجاوبوه؟
بتحب مراتك؟
ده أسهل سؤال، ده أول حاجة بيشكروا حياتهم ويقولوا آه طبعًا، أيوه طبعًا، ده أسهل أيوه سؤال.
طبعًا، باكل عيش.
تفتكر فعلًا ده أصعب سؤال إن أنا لو س لو واحد اتسأل بتحب مراتك ده أصعب سؤال ممكن الراجل يجاوبه في رأيك؟
آآ لأ، هو كده، كده هيقول آه طبعًا وبتاع وتمام، يعني كده، كده فعلًا زي ما قُلت مش أش مش صعب بس هو هيضرب عند الراجل reflection جامدة يعني. آآ هيreflect جامد، هو أنا باحبها بجد والّا لأ؟ يعني I think ده سؤال مش والّا خلاص هي م أم العيال والّا يعني هيفكر إيه؟ هو أنا باحبها، طب هو إيه الحب ده أصلًا؟ يعني what does it mean that I love؟ I think حتّة ب يعني سؤال I don't think بيعدّي easy.
وبقى له default answer كده الرجالة كلّها بتجاوب نفس الإجابة عشان تخلص وخلاص؟
طب على حسب حاسس بsafety أو judgement قد إيه. يعني هو في الأول أول حاجة on top آه طبعًا دي حياة ده أنا من غيرها ولا حاجة، ده تمام أوي، يا لهوي ده اللي شايلة العيال، ده اللي هي اللي عاملة، ده اللي مش عارف ده من غيرها بتاع مش عارف كده. وهو ممكن يكون يعني في باله أصلًا مش يعني مطلّق في با يعني قصدي مش ما فيش connection خالص. It can happen.
أنت قُلت مطلّق، يبقى already مطلّق في مخّه آه، خلاص؟
آه، لإن ده كتير موجود. الس married single at the same time. هم حاسين إن هم لوحدهم، ما فيش con connection.
نفترض النهارده إن أنا قدّامي راجل وسألته حضرتك خالد ديوان بتحب مراتك والّا لأ؟ هربت من السؤال، جاوبت السؤال، ما جا قُلت السؤال whatever الإحساس ال الإجابة اللي أنت قُلتها. أنا عايزة أواجهك أو أواجه الراجل بإحساسه. هل ده سؤال سهل على الراجل إن أنا أسأله حسيت بإيه؟
أنا كشخص آآ I would آآ share what I truly feel. I can I can whether I want والّا لأ دي آآ another thing بس I can مش هاتضايق خالص لو قُلت لي حسيت بإيه. يعني مشاعرك إيه تجاه ده؟ مش هاقوم هاقول هافكر يعني ممكن أكون كذا، كذا، كذا و وخلّي بالِك برضه ب أصل أصل أنا كمان المشاعر يعني في الwheel of emotions معروفة يعني المشاعر فيها عمق مش بس مبسوط و يعني في grades لل لل في ح مشاعر كتير. أنا هاحاول أنا هاجيبها، أنا هافضل أفكر في المشاعر بالضبط أنا حاسس إيه وهاقول أنا حاسس إيه. I can sen I can speak my emotions very clear يعني يعني very openly عادي. في آآ ه is it common it's not common. آآ لإن أنا اللي ادّاني الsafety إن أنا أتكلّم على مشاعري كان القرآن actually. كُلّه مشاعر. الرج يعني مشاعر عن الأنبيا وعلى الناس وعلى يعني فالمشاعر is القرآن قايلها، فإحنا اللي هنيجي إحنا نقول أصل أنت مش راجل عشان بتحس مش عارف إيه. وَابْيَضَّتْ عيناه من الحزن مثلًا آآ ما ده حزن وعينه عين أبو سيدنا يوسف من كتر العياط أو من الحزن ما ده طب ما ده ما يعني ده نبي. فاللي هو إحنا اللي هنيجي ونقول ما ما ليش مشاعر إحنا هنحوّر؟ يعني فاللي هو لأ، أنا حاسس بكده، أنا حاسس بregret أنا حاسس بconfusion I don't feel safe I'm anxious I'm scared I'm sad I'm disappointed آآ I'm happy أنا ب ب مبسوط. يعني الحاجات دي إنّك تcheck in how you feel very very important على فكرة نوع من أنواع الmanaging ال ال الstress believe it or not مجرّد ما ت identify how you feel الanxiety بتاعتك بتهدا. just مش لازم تعمل معاها حاجة. قُلت أنا حاسس بكذا وجبتها هتلاقي نفسك هديت لو صح. فأنا مع إن ح لو حد سألني سؤال وقال لي حاسس بإيه أنا I would openly share.
أنا حاليًا رضوى باسألك سؤال أهو directly خالد ديوان حاسس بإيه دلوقتي حالًا؟
حاسس إن أنا resisting شوية truth إن أنا أبقى كنت باهرب شوية في السؤال اللي فات. I think I was آه، فاهمة بعمل كده شوية آه، I think إن أنا آه، trying to hold something آه، resisting إن أنا آه، أوبن حتة عندي آه، because it doesn't involve just me that's why أنا that's why أنا في ال, ال, ال resistance دي آه، that's how I feel ومجرد ان انت احساسك في ان انا في سؤال اتسألته وما حبيتش اجاوبه بالطريقة اللي انا كنت عايزة اجاوبها بيه في الحياة عموما مش بس النهاردة انت براحتك النهاردة تحكي اللي انت عايزه وما تحكيش اللي انت مش عايزه بس ده في حد ذاته وعي ذاتي بيخلينا نبقى فاهمين بعد كده نقعد مع نفسنا ازاي يعني اقعد ازاي بعد كده مع هو انا ليه السؤال ده ضايقني او انا ليه السؤال ده او ليه لما حد كلمني وقال لي كومنت ما م- didn't sit well معايا فضلت مضايقاني كده بقية اليوم لما يجي لك راجل ويقول لك لما قالت لي لما قال لي لما حصل انا حسيت بكذا كذا كذا بتعلمهم ازاي يتعاملوا مع المشاعر دي بحيث ان هي ما تبقاش build up وتسبب له مشكلة صحية في المستقبل إيه لو هو إز- ازاي ان انا بخليه انا اصل انا اصل انا بركز ان هو يفضي يعني انا لما بشتغل مع حد ببقى مركز ان هو يفضي وببقى حاسس بال... بال... بالطاقة ان هو كابت وب test هو الشخص لحد فين قادر يتكلم وبرضه بعمل حساب ال session مثلا في الشغل لو انا اتكلمت هنا في نطاق الشغل ببقى عامل حساب احنا معانا وقت قد ايه ان هو لو فضى نلحق نلم عشان ما يحصلش فيه زي اللي حصل ما لك انت حصلش في فيا اول زي اللي session حصل لي بالظبط ولو الوقت قليل ازاي اديله حلول تمسكه لحد ما اشوفه next time مثلا يعني لو حاجه فتحت ويا نهار ابيض هنعمل ايه هقول له مثلا لا اكتب لي بقى الكلام ده ال journal وابعته لي فان انا ا reflect عليه فكده فادي فانا بقى لازم أنا ان هو في- فتحت دمل لقيت خليه يصرف فلازم يصرف ولازم تامنه وهو بيصرف الفكره ان ساعات بتكون ده اللي حصل معايا ان حياتك كلها دمل من طفولتك يعني كأن في ناس بتفضل ان أنا افضل عايش في دمل لحد ما اموت عن ان انا افتحه وارجع بقى ل شوف بقى نهار اسود لان انا في actually and it's scientific uh, well known في السايكولوجي ان في ناس مصد اخر اخر connection بالامان كان هو في رحم امه ما شافهاش بعد كده يعني اخر connection و... و... وفي كتاب بيتكلم على الحته دي آه، بتاع دكتور محمد طه اللي هو في دايره الرحله ك- شرح في الحته دي آه، اتكلم فيها كتير آه، ان انت بتبقى ساعات بتبقى عايز تبقى في ترجع لل... لل... للرحم هو ده اخر connection معاك للامان اول ما نزلت الدنيا لوشت ف ان هو انت ايه اللي يعني جا- ايه اللي جابني ايه اللي جابني هنا اه بالظبط عبث ما اتفقناش على نزل كده في عبث بالظبط بالظبط محدش حضرني للكلام ده
طب انا حاسه ان احنا اتكلمنا في حاجات كتيره points لذيذه قوي من وجهه نظر الراجل ممكن آم، اخدك لحته ما كده واسمع رايك فيها I'm curious في term بقاله كتير قوي شغال بقالنا كذا سنه بنتكلم فيه بطرق ايجابيه وبطرق سلبيه وهو feminist وفي term تاني عكسه انا وانت اتكلمنا فيه قبل ما نسجل على طول وعايزاك تشرحه لنا بقى قول لنا menist انا كنت عم... كنا بنعمل البودكاست جا- جا- زمان اسمه كوبايتين قهوه كنا عاملين حلقه بتقول احنا لازم نعمل حلقه اسمها menist وانا مش فاهم menist مش فارقه معايا ك- المهم ان عكس ال feminist قلت لهم عشان حقوق الرجل انا بق- قلت لهم كده قلت لهم اشهدوا عشان هيجي وقت وهيطلع في حقوق الرجل اسمعوا مني it will come back لان ال- الرجاله اتمحت يعني انا بسمع برضو ما اعرفش الكلام ده حقيقي ولا لا بس انا سمعتها كذا مره ان at least مثلا في امريكا آه، حقوق آه، مش عارف ال ال ال ال ال الستات الاول بعد كده مش عارف LGBT بعد كده ال elderly بعد كده الاطفال بعد بعد كده الحيوانات وبعد كده الرجاله فهو الراجل يعني ايه ب- ب- م- م- متداس عليه وبعدين لو جيت فكرت هو الراجل بيعمل ايه ما الراجل المحترم بيروح شغله بيشقى بيجيب اكل عيشه بيكر على اسرته بيعمل لها مش عارف ايه بيشيل سند مش عارف كذا يعني في good qualities زي ما احنا مركزين على ال examples اللي مش كويسه وبنحط نور على examples الرجاله اللي مش كويسه اللي ما بتعاملش ستاتها كويس اللي ما بتصرفش اللي ما بتعملش اللي اللي محتاجين ان احنا كمان نسلط النور على الرجاله اللي زي الفل الرجالة اللي بيروح شغله وبيلتزم ببيته وبيراعي مراته وبيربي ولاده واخد باله من أهله بي ومحافظ على نفسه، آآ بييجي لك علشان يقول لك تعالَ نكتشف كِتر المشكلة اللي أنا فيها بدل ما أنا قرفان وقارف اللي حواليّا، ف يعني أتمنى إن إحنا نشوف قصص إيجابية ونركّز عليها أكتر، بدل ما إحنا مركّزين بس على الحاجات السلبية.
الراجل إنسان بدائي جدًا، يعني very basic very simple ما باتكلمش على كلّه، بس باتكلم ال إن usually عايز حاجات very simple عايز يرتاح، عايز ينام، عايز يعمل دول يعني easy إلا بعض الناس طبعًا for sure في رجالة مرعبة.
طب النهارده الراجل اللي بيسمع الحلقة دي النهارده و وسمعك وهز راسه كتير، أيوه، أيوه، أنا، إيه ده أنت كنت فين؟ أنا والست اللي اتفرجت على الحلقة دي وعملت كده، إيه ده بجد؟ وراحت باصة لجوزها جنبها كده، ده أنا واخدة بالي، إمم، تقول الاتنين دول إيه؟ يبدأوا منين؟ لو النهارده حصلت حتّة الawareness دي.
ده سؤال في الجون ده.
إحنا إحنا نحب ننهي بالجول على طب خلّيني أreflect كده يا رضوى ثانية.
خُد وقتك.
هاقول لِك يا رضوى بجد ال أول step من وجهة نظري خلّيك بجد أمين مع نفسك، خلّيك عارف إن ربنا آآ أقرب إليك من حبل الوريد آآ يعني أفكارك اللي ما بينك وبين نفسك observed by ربنا، فربنا فاهم اللي في قلبك وفي قلبها، كل واحد ربنا خل آآ عارف اللي جواه، فخلّيك أمين مع نفسك لو بتظلم اللي قدّامك، لإن في حاجات الmanipulation ده easy الاتنين يقدروا يmanipulate each other ويأذوا بعض من غير ما ح تمسك عليها حاجة، وده بيعمل unnecessarily يعني أذى ما لوش أي لازمة وfor reasons ممكن تبقى في الآخر حاجات very simple. فأول حاجة be very honest with yourself وادعي ربنا ي يورّيك الحق وي وي ويش يعني ويورّيك الصح دايمًا، والرؤية والبصيرة الاتنين، ال دي أول حاجة عشان تعرف تعمل إيه والصح من الغلط وهكذا. الحاجة التانية إن ابتدوا بإن كل واحد ياخد باله من نفسه، يعني اللي أن الشخص اللي كان بيحب حاجة وافتقدها ارجع اعملها، لمّا هترجع تعملها الجزء منك اللي كان فرفوش ده هيرجع، انزل ارجع لو بتحب ترسم آآ ارسمي، ارسمي لو ب بتحب تروح تلعب كورة مع صحابك انزل العب كورة، لو بتحب كذا، كذا، كذا اعمل كذا، ابتدوا اعملوا الحاجات اللي بتخلّيكم feeling alive في كتاب اسمه آمم آآ hold me tight. الاتنين دول لو ت يقدروا يجيبوا الكتاب ده وكل واحد يقراه ويعملوا نُص ساعة discussion على كل paragraph فيه كل أسبوع، علاقتهم هتبقى في حتّة تانية تمامًا. والحاجة الأخيرة الرابعة كتاب اسمه attached يقروه لإن ده بيتكلم على آآ نمط التعلق، فلمّا الحد يفهم تعلقه شكله عامل إزاي، إن هو بيعامل التاني كده كإنه أبوه أو أمه ما تسيبنيش وماسك فيه فكابته فالتاني انفجر فحصل issues مثلًا، لأ افهم إن ده عندِك مشكلة مثلًا أو عندك مشكلة مع أهلك مش مع مراتك، مع طفولتك مش مع مراتك أو العكس. فI think ال3 حاجات دول مبدئيًا، بعد كده بقى الحاجات بقى اللي هو انزلوا اعملوا حاجة حلوة مع بعض، اتفسحوا، خدوا وقت بقى يعني بقى إيه الجاي ده بقى ي يعمل، بس أنا I think ده ال شوية من الcore things اللي on top of my head اللي ممكن الشخص يبتدي بيهم.
صح 100% يعني مش عارفة أشكرك إزاي، يعني اتكلمنا في مواضيع كتيرة جدًا، وفتحنا مواضيع كتيرة جدًا، وأكيد، أكيد هيكون الحديث بقية، بس فعلًا شكرًا، شكرًا إن أنت علمتنا حاجات كتيرة أوي النهارده ما كناش هنعرفها غير لمّا نسمعها من حد متخصص وراجل في المجال ده.
Thank you والله for having me بجد، ما كنتش عارف إن أنا عندي الside ده.
نورتنا وللحديث بقية.